أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نتيجة ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيها مين اللي باقلنا كل الناس بتروح وبتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه اهلك عيلتك وولادك ما تكونش نتيجة ناوي تغير أول خطوة هتبدأ فيها
السلام عليكم سوزان عايش وتلك وحدها منتهى الصدمة سوزان ذات ال 35 ربيعة تعاني من العنوسة والبوار ومن المدهش أنه لا مشكلة تمنعها من الزواج أبدا فهي أي سوزان ذات خلق وجمال ودين ذات حسب ونسب حاصلة على الدكتوراه دكتوراه في أمراض النساء ومع ذلك لا تجد علاجا لهذا المرض مرض العصر وهو العنوسة سوزان كما قيل مثقفة وكما يقول المثل الدارج ما فيهاش غلطة ومع ذلك هي رقم في طابور طويل من ملايين الفتيات العربيات مع العنوسة أنا عايز أسأل حضرتك يعني هل بتشعري بصدمة لما يبقى داخل مصر فقط 9 مليون عانس
أنا موجوعة أنا أنا في حالة قهر مش بس مصر الدول العربية كلها الخليج آه، نسبة ف- عالية جدا في الخليج آه، يعني أنا مش عارفة إزاي بنقدر ننام يعني إزاي بنقدر نستمتع بحياتنا وهذا العدد الهائل من بناتنا مم.
آه، بلا زواج إيه الحكاية بقى يعني آه، هي مش بس يعني مش بس آه، مش بس متجو- عشان زواج دي ام يا اخوانا دي عايزه ت- تحس انها ام ده الامومه فطره مش قضيه اعفاف فقط يعني الاعفاف مهم جدا جدا جدا لكن الامومه اهم فالحرمان من هذه الامور الاساسيه يدعو الى آه، ان نقف وقفه صامده اولا ده دليل على ايه آه، عده آه، امور آه، زي ما تقولي امتزجت سواء النواحي الاقتصاديه او الاجتماعيه او التركيبه السكانيه النهارده بقى في تعداد النساء ال- ال- الفتيات اكثر من آه، الاولاد آم، آه، الهجره مم.
هجره شبابنا آه، الهجره يا حبايبي ما بقوش يهاجروا بس عشان ي- عن المال لا بقى يهاجر عشان ياكل عي- عي- اسرته يعني انا بتكلم سواء هنا نعم عشان عيلته مش عشان يتجوز بس وممكن يتجوز بره وممكن يتاثر بالعادات بره فلما يجي عشان يتجوز هنا ما يبقاش مقتنع مم.
بهذه الزيجه يعني نعم.
الهجره من كل النواحي مدمره نعم ل- لشبابنا آه، الحقيقه في اسباب تبعوا آه، يعني للنظر من جهه الفتى من جهه الفتاه من جهه الاسره من جهه المجتمع نعم وكلها آه، اسباب جوهريه تحتاج مننا الى وقفه مم.
اولا الاسره آه، لا تنظر الى المتغيرات الاقتصاديه التي طرات على العالم وعلى الدخول مم.
وهنلاقي الام ب- بتكيل بمكيالين يعني احنا بنعاني بين ال- اللي بينظروا لنا او بيكيلوا لنا بمكيالين واحنا في اسرنا بنكيل بمكيالين مم.
تبقى عماله تتشرط على اللي متقدم لبنتها هات وهات وهات لا والشقه لازم تكون ولازم اربع اوض وثلاث اوض والحوض وتيجي عند ابنها تقول اخصى عليهم يعني حرام ده طب ما ده ابنك مم.
و و ودي بنتك يعني طب ما اولى لك انك يبقى لك منظور واحد في هذه القضيه مم.
يبقى الاسر لازم ترقى و- وتعي ترقى لمفهوم ال- ال- المعاصره وما يحدث في هذه الاونه العصيبه نعم.
آه، ثانيا لا زالت هناك التقاليد والعادات آه، اللي بتكبل الفتى ب- بقيود لا حصر لها المهر الشبكة الشقة متطلبات ال- ال- الجواز او ده كمان الزواج.
دول يا بنتي ما اكتفوش بالفرح يبقى في اوتيل مم.
دلوقتي بقت الخطوبه كمان في الاوتيل مم.
يعني احنا مش عارفه بنفكر ازاي لسه داخلنا المباهاه ولسه داخلنا التفاخر ومش عايزين بقى نقضيها كده و- ونخل- ون- ونخلص الليله زي ما بيقولوا نعم
ايضا سلوكيات الاسره هنلاقي الاب ممكن يبقى مستهتر متهاون آم، آم، مزواج آم، آم، سايب اسرته مسافر بحجه انه بيجيب فلوس وفعلا يفضل يجيب فلوس لحد ما يرجع يعني في صندوق معلش ده انا شفت حالات كتير بالشكل ده مش هتقف عند هذه النقطة اه الفتاة لما بتبقى مدللة قوي كده الأب بيعمل لها كل حاجة أنا وصلت لأن أنا بدأت أشوف نماذج تقول أنا هتجوز ليه؟
ايوه والله أنا يفتح قاعدة عليك.
مبسوطة وأبويا آه، بيصرف عليا وأنا مظبوط.
أروح أتهان في بيت حد تاني ليه؟ أنا كده مظبوط.
مبسوطة يعني عانس بمزاجي آه، ايوه في حق ما انا هقول لك حبيبه قلبي آه، انا بقول لك الاسره لها دخل ازاي آه، سلوكيات ال- الام ممكن تكون سلوكيات مش مظبوطه هرد- هرد والله على سؤالك ما تخافيش آه، آه، الاخوات الاخ الاخت ممكن تكون آه، في سفور في كذا في كذا كل ده الناس احنا سمعه برضو ولا زال كل واحد فينا بيبص لسه آه، ال- كل واحد حاطط الشيش وبيبص من ورا الشيش على جاره مفيش فايده مش عايزين نلتزم بال- بتعاليم الاسلام ابدا آه، دي الاسباب من الاسره انها آه، يعني م- مش قادره تعي دورها و- تجاه اولادها طالما في بنات أيوة.
يبقى في سمعه يبقى في وعلى فكره مهما قلتي لي احنا متحضرين لكن الموضوع ده بيأثر تأثير كبير جدا أكيد طبعا
فالخلافات يعني مره واحد بيقول لي رحت اخطب بنت لقيت آه، جار بيقول رايح لمين لدول اوعى ده ابوها وامها طول النهار يتخانقوا طب وال... يعني طب هم ذنبهم ايه الولاد مم.
فده سبب بالنسبه ل- ل- ما يتعلق بالبنت البنت بقى نفسها ممكن تكون فهمت الحريه غلط لابسه لبس آه، خارج تسهر اكتر من اللازم بتت- بتتكلم على النت ما عندهاش حدود ما فيش حدود ما فيش منطق مهما قالت بقى انا متدينه الدين له يعني آه، ما في- ما فيش حاجه اسمها انا جوايا جواكي حلو زي القمر لكن لازم يكون لك مظهر لازم بيكون في كده علامه بتقول انا ملتزمه انا اقدس الحياه الزوجيه يعني انا منضبطه وهكذا يعني تعالي نقرب كده صغير يعني نعم.
عايزه وشوشك يعني اتفضلي.
آه، يعني لما كنا زمان بنقول احنا عايزين نتجوز علشان نخرج للحياه بقى دلوقتي هي مش محتاجه انها تخرج للحياه أيوة.
هي خلاص هي خرجت للحياه هي خارجة ما طبيعي.
عندهاش احتياج لا اللي هيفسح هي بتتفسح لا آه.
عايزه تخرج خلاص انت زي ما قلتي ومصره ان انا اجاوبك عليها الاول امر لا حاضر في آه، عنوسه قهريه مم.
وفي عنوسه باختيار مم.
العنوسه القهريه اللي بنت اللي لا حول لها ولا قوه اللي ما جالهاش حد الاب اللي عنده خمس ست بنات ومحدش قال له انت فين آه، آه، الحواديت دي كلها اللي باختيارها بقى زي اللي بتحكي عنها دي مزاجي دي عايشه حياتها آه، أنا مره بنت بسالها بقول لها بنتي قاعده في شقه لوحدك قالت لي طب وفيها ايه ما انا كنت بتعلم لوحدي يعني طب ما تفكريش قال لي ولا افكر ولا عايزه ولا اجيب اجيب قوارض بتقول على الاطفال طب بقول- ومامتك قالت لا لا لا هجيب قوارض يعني قوارض لمرتبي يعني اه آه يعني ه- هل المنطق وصل لكده يعني حتى مش فاهمين آه يا- وما خلقت الجن الغريب والانس اللي الا ربنا- ليعبدوني انا جايه الحياه ليه عشان اعمرها بالمتواليه عشان اعمل كذا كل ده مش في الدماغ خالص مم.
فطبعا هذه الصوره آه، بتبقى الحرية عندها بقى مفرطة.
بتبقى عندها تجارب فاشله مم.
آه، بتبقى زي ما بقول لك اتعلمت ومش شايفه ان حد زيها عندها في دماغها نموذج معين ومش لاقياه وهتفضل طول عمرها الإشباع تدور على ذاتي؟
زوج هل إشباع ذاتي تفصيل هل ثقة في النفس زائدة هل عدم الثقة في الرجال هي زي- ممكن تكون تجربه مم.
فشلت فيها وارد جدا آه، امور كثيره اخرى لكن انا اعرف ناس كتير مش عايزه تتجوز بس هي بتعاني بقى بعد كده لما بتكبر ما تلاقيش حد حواليها لما تلاقي نفسها لوحدها لما بتعاني من الوحده وبتعاني من من امور كثيره طب- وعشان كده نرجع لديننا الجميل اللي خلى الاسره مزامله بعضها اللي خلى اولاد الاخت يبقى اولادي اللي خلى الخال والد والخاله والده آه، آه، في ال- عشان الظروف اللي بالشكل ده آه، برضو اسباب ترجع الى الفتى الحرية المفرطة اللي عايشها ممارساته ال- الغير مشروعة مباحة طبعاً.
المطاعم المتاحة النوادي اللي بت- بتوفر لك كل حاجة الفنادق اللي بتعمل كل حاجة وبرضه بركز تاني على الهجرة والسفر كل هذه الأمور أجلت وطبعا وأهم بند الناحية الاقتصادية نعم.
إذا كان لا لاقي شغل ولا لاقي شقة وإذا لقى شقة هيروح يجيب العروسة اللي هو يعني اختارها قلبه مم.
مش هيوافقوا له على طلباته وبالتالي بت- بتضيع الحياة آه، سبب من آه، يعني يعني الحقيقة معلش هقولها أحيانا تقع الحكومات في خطأ جسيم إنها لا تقدر آه، آه، هذه الاحتياجات آه، تقدير موضوعي يعني ممكن ممكن مثلا ينفق على الساحل الشمالي 15 مليار عشان شهرين في السنة مليار جنيه مم.
في الوقت ان الولاد محتاجين اوضه يتجوزوا فيها آه، انا دايما الحقيقه بطلب من رجال الاعمال واللي بيدفعوا زكاتهم ومصرين على انهم يبقى كل ح- في اولويات يا حبايبي اهم هذه الاولويات اعفاف شبابنا اعفاف شبابنا وجود آه، ايجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب وده واجبنا واجب الجمعيات الخيريه والمؤسسات الغير حكوميه انها آه، يعني تقوم بحل هذه المشكله آه، آه، ايه قرانيه عظيمة هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم إذا كل من يلي أمر ال- المسلمين وما يحلش هذه القضية الخطيرة يبقى كده فيه إفساد في الأرض لأن مع الوقت هيقل ال- ال- ال- هتقل ال- يعني ايه ال- المتواليه ليس هناك انجاب بقى خلاص مع الوقت الا ال- الاثار السيئه اللي هقولها دلوقتي. آه ايضا آه في عادات وتقاليد لازم ولي الامر ولازم آه المسؤول يقول stop وقفه مم.
يعني ما- ما صنفش الناس أيوة.
ده قبيلي وده قبيلي ده من عيله البرق قدار كاف وده من عيله للأسف البرق هذا قدار يحدث جيم حتى الآن رغم التحضر يقول لك والتمدن.
في- عندنا في مصر يقول لك ايه آه، ياخدها تمساح ياكلها تمساح ولا ياخدها فلاح الله طب ده الفلاح ده و- وزير الفلاح ده وكيل وزاره الفلاح ده دكتور في الجامعه آه، لكن منطق ومنطق عجيب مم.
فكنا بنقسم الناس ده يخرج تماما عن ال ال يعني اللي ربنا علمه لنا واللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إليه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وده والله والله يا بنتي ما شفت أخطر من هذا الإفساد أنا شفت دموع قهرتني اما الاقي البنت تبقى في الخمسين ولانها من عائله محترمه جدا ويعني من اسره من الاسر العريقه في دوله عربيه تقول لي يعني انا موقوفه على ابن عمي ممنوع اتجوز غير ابن عمي مم.
ابن عمها جه من بره متجوز واحده تانية وفضلت بقى هي قاعده ومستنيه منتظرة.
لما جه قال لها ايه ده يعني انت بقيتي خستي كده ليه يعني لا تصلح وخلاص بعد وخلصت بعد الفترة وبعد الوعد وبعد كل شيء اه يعني آه، كانها سبحان الله البنت بتفضى بسرعه اما اما تحزن تفضى مم.
فيا جماعه حسوا بيهم انا يعني الحقيقه مع هي دي ف- مم.
ممكن عندنا اتكلم يعني عندنا فاصل طيب عندنا ونواصل.
فاصل آه، سنواصل مشاهدينا الكرام مع هذه النقطة التي توقفنا عندها والدكتور عبد الحلاوي فانتظرونا
أهلك عيلتك ولادك ما تكون
مشاهدينا عودة مرة أخرى لحضراتكم وتوقفنا في هذه الحلقة وهي حلقة خاصة عن العنوسة عن نقطة هامة جدا وهي توارث العادات والتقاليد التي أصبحت من الأسباب الأساسية والرئيسية في العنوسة. دكتور عبلة كيف الحل أو كيف الطريق؟
آه، الحقيقه آه، انا فيه آه، محاولات ايجابيه جميله جدا شفتها في السعوديه وشفتها من حكيم العرب الشيخ زايد رحمه الله عامل صندوق الزواج وصرف عليه 100 آه، آه، مليون اعتقد او اكثر مش مم.
فاكره يعني ما اقدرش اقول بالظبط آه، محاولة جميلة وجادة في عهده أنا بتمنى بقى آه، يعني حبايبنا اللي, اللي ي- و- يعني يتولوا هذه المهام النهارده يكون لهم وقفه حاسمه راشده في هذا المجال لا لهذه العادات افتحوا المجال لبناتكم انها تتجوز حرام نقهرهم تحت ورا الجدران بنات زي الفل ورا الجدران بتبكي ومقهوره على حياتها ومش قادره مش قادره تعبر مين بيسمع نعم.
محدش بيسمع ام حزينه على ضناها بتلجا ال- احيانا الام تلجا بقى ال- تقول لك ده عمل معمول ويبتدي بقى ال- ندخل في دوامه ندخل في دوامة الكذب مم.
والعرافين والسحرة وادينا بنتكلم في السحرة وبقول يا اخوانا ما تصدقوش هؤلاء هذا خداع هذا كذب انا بقول للسحرة ان كنتوا صادقين اتجمعوا كلكم وحاربوا اسرائيل نعم نعم بس.
في صدق اه ان كان كنتوا صادقين نعم.
طبعا ده كله كذب كذب كذب احنا بنعبد ربنا بس مش بنعبد شيطان و و و- وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني فهنرجع تاني بقول كل مسؤول يتقي الله في البنات دول نعم يعني اللي لا من حول خلال- لهم ولا من قوة.
خلال الاعلام م- مثلا مثل آه، من ما- قناه اقرا آه.
آه، اين بس لازم- اين طرق اخرى ما احنا عايزين فعاليات يا بنتي نعم.
يعني احنا دلوقتي بنتكلم وكلمنا كتير في ناس خدت حست بوجع او حست ب- بالازمه مش شرط يكون آه، كل واحد يبقى في بيته خمس ست بنات عشان يحس بالازمه ده حقيقي ما هو ناس كتير موجوعه ومش قادره تتكلم وبعدين نبتدي بقى فين آه، يعني إيه- ال- ال- اقول ايه فين الاخوه ال- الايمانيه الاسلاميه الحلوه اللي بينا الاخ ده عارف ان الراجل ده عنده بنتين ثلاثه يا اخوانا زميلنا فلان عنده ثلاث اربع بنات مم.
يعني مهمه مجتمع ريفي كنا مهمة.
كنا نسمع ونرى حتى في الاعمال الدراميه بنجد هذه المشاعر مسؤولية.
وهذه الالفه وهذه المسؤوليه مسؤوليتي مسؤوليه الواعظ اللي في الجامع بدل ما عمال نحرضهم على مش عارف يعملوا ايه لا حرض قول انت في عندك بنتين ثلاثه ودي عندها بنت البنتين هنا في البيت ده وده ك- اولا حتى هيخلي البنات ترجع تاني تلتزم ب- عشان تحس بقى بايه بان هي هتتخطب من خلال وهذه آه، الثقافة سمعتها نفسها مره اخرى اه الاسره الجار الجار والجاره بدل ما ندور ونروح نجيبها من بره ما نعرفش لها اصل ولا فصل دور على اللي في بيتك واهل بيتك لو لو حسينا انها مسؤوليه اجتماعيه مسؤوليه موجعه ممكن يمر بها اولادي بعد كده بتهيألي طب هنفكر ازاي نوصل نحلها.
للنجوع والقرى في جميع البلاد العربيه ليست مصر فقط كيف نصل اليهم يعني الاعلام طبعا الاعلام من اخطر الوسائل المؤثره بس لازم تبقى قضيه قوميه مم. في يعني- كل بلد لازم تبقى قضية قومية أنا أنا ما أعرفش أنا دايما أنا أممية وبحب أتكلم يعني كلمتي للأمة العربية نعم.
كلها هي قضيتنا كلنا هي على كل حال قضية العالم كله و- ولذلك آه، يعني ب- بدأ بره يقولوا مجتمعاتهم شاخت مجتمع مجتمع مجتمعات الكبار مم.
يعني في فرنسا ما- ما تسجلش نسبة زواج إلا بين آه، شمال اللي هم المهاجرين من شمال أفريقيا مم.
لكن كفرنسيين ما فيش نفس الشيء في فرق في سويسرا نفس الشيء فبر لكن احنا بقول كمجتمع شرقي في التزامات في أخلاقيات و- وفيه العفة واجبة وجوب آه، مم.
يعني مهم جدا مم.
آه، ده لابد ان احنا نشجع آه، على تكوين الاسره ونشجع على الزواج و- ويا ريت يبقى فيه مكافآت مم.
آه، لهذا الامر آه، الحاكم اللي يقدر يصل انه يمحو نسبه العنوسه يبقى يستحق هو ده اللي مش عايزين جائزه نوبل يح- مم.
يستحق جائزه ربانيه مم.
آه، يعني يعني بدل حاجات مشروع محو كتير.
الاميه ومشروع محو ال- الأن- الانوثه هو محو احنا بقى محتاجين كتير نعم، احنا محتاجين.
محتاجين نعم مشروع آخر تحديد هذه الأفواه اللي, اللي تكاثرت بصورة غير عادية نعم وللأسف الشديد الناس فاهمة غلط العزوة مش بالكم العزوة بالكيف طبعا إنما لما نجيب أولاد يبقى منهم م- أكثر من من 10 مليون في الشوارع آم، اللي بنطلق عليهم أحيانا أولاد الشوارع 10 مليون على مستوى الأمة نعم.
العربية كلها نعم. نعم.
آه، فالعبرة يا اخوانا بالكيف اما الام تربي طفلين وتربيهم صح وتعلمهم صح افضل من كثرة بلا اهمية ما احنا مليار وربع بل- مليار وتلت اهو مم.
عملنا ايه يعني احنا لو آه، اقتربنا مرة أخرى يعني أعتقد آه، دكتور عبلة من آه، ظاهرة العنوسة أصابع الاتهام بتشير إلى أن الفتيات نفسهم هم السبب في ده زي ما اتكلمنا في حلقة سابقة أن هم اللي بيفسدوا الشباب وبيجعلوهم يعرضوا عن الزواج من كتر التساهل اللي هم السبب احنا مش هنحكم على الكل احنا بنقول إحنا بنقول أقل.
نسبة احنا بنقول نسبة لا ده برضو ما يعنيش طب ما هو هل اخته كده يعني الشاب اللي عزف عن الزواج اختك كده مم.
طب ما هي اختك بنت محترمه او انت على الاقل كان ليك دور في تربيتها وتوجيهها ورقابتها مم.
وهكذا آه، دواليك هكذا اللي قصادك وجارك واللي حواليك مم.
احنا آه، لابد ان يكون هناك بث للوعي الق- القيمي بين الناس آه، لابد ان احنا نفتح الجرح وننظفه لازم نفتح الجرح وننظفه وباقصى سرعه لان الاثار ايه احنا شايفين دلوقتي آلاف القضايا لإثبات نسب أولاد جم عن طريق آه، زواج ب- بورقة مم.
آه، وجدنا النهارده للاسف ال- الطفل اللي في القمامه ال- ال- او ال- ال- المخنوقين والمقتولين نعم.
وبعدين الفساد الذي كاد ان يصبح ظاهره في المدن الكبرى مم.
كل الامور دي محتاجه مننا وقفه مم.
ومحتاجه نعمر البيوت ما ن- نتحللش منها احنا عرضنا من خلال حضرتك الان بعض الحلول او في حلول كثيره حضرتك قلتيها ولكن هل المدرسة الجامع مم.
ال- المؤسسة اللي فيها البنت مم.
لأن يعني مجرد ما البنت برضو الفكر لازم نغير المفهوم ال- الخاطئ إن البنت مجرد ما تبقى 23 24 سنة مم.
تبقى كبرت مفهوم خاطئ أكتر اما يبقى جاي من بره واخد الدكتوراه يوم يجي يتجوز مين ما يتجوزش المتعلمه نعم.
لا دي كبرت يروح مم.
يجيب واحده ايه كان الست حته آه، مثلا بيقيسوها بال بال بالجسم وبالقد مم.
يتجوز طب ده- اللي في الثانويه العامه لا ولا في ثانيه ثانوي ايه ده ايه ده فممكن تكون طب ممكن تتفاهم يكون- معاك ازاي؟
ممكن يكون التعليم او درجه ال- التعليم او العلم لا هو لا سبب زالت, من لا أسباب زالت العاده والتقاليد بتحكمنا لا زالت التقاليد البنت اللي اتعلمت لا تصلح معاك بالعكس مين قال كده هتفضل تجادله بقى وت... وتناقشه كتير طب ما هي ومش عارف- التانية عيلة مم.
ما التانية عيلة و- و- وكل اللي يهمها الفستان الأبيض والح- والحصان لل- والفارس اللي على الحصان مم.
والفرح الجميل يبقى برضه ما عندهاش فكرة عن الزواج وعشان كده وجدنا نسبة الطلاق غير عادية بالنسبة للصغيرات مم.
فيا ريتنا نتقرب إلى الله من خلال إعادة البسمة على وش بنت اتحرمت من إنها تبقى أم أو تبقى تطلق زغروطة في بيتها مم.
وتفرح زي كل البنات هعود مرة أخرى لسلسلة الحلول اللي احنا بنقدمها أنا شايف إن في حلول آه، يعني على مر على عين الحية دلوقتي واحنا بنعيشها تعدد المسؤولين الزوجات المسؤول لا آه.
أنا بتكلم على آه، آه، آه.
تعدد الزوجات مم.
زواج المسيار يعني شايفين آه، الزواج العرفي أشياء كثيرة جدا بيجدوها حل آخر للأمر آه، احنا يمكن بنتكلم لو قلنا عن تعدد ال- الزوجات آه والله اذا كان المقصود منه يعني اذا كانت الزوجه مثلا مريضة او هي احيانا في زوجه بتزوج بتجوز جوزها انا اعرف بس من القلائل لا لا في في بتجوز انا مش واحده تقول لك انا مش قادره صحيا فكتير بتحصل على فكره آه، في الحاله دي ما تروحش بقى تتجوز على مزاجك اتجوز واحده آه، يعني حي- كاد ان يفوتها سن الزواج مم.
شوف بقى لما تدخل في قلبها الفرحه وتسعدها مم.
آه والله حصلت الحكايه دي على فكره بس في احنا مش عايزين زوجات كثيرات يعني او نساء دلوقتي لا ما تز... انا بقول انا قلت من البدايه أنا مش عشان حل.
الستات ما تزعلش الست اللي بتقول لجوزها انا مش قادره اروح اتجوز مم.
هي يعني لا قادره اسمح لي اخدمك يعني ولا وكلمني قادره اروح تصريحا.
اتجوز مم.
ما يروحش يروح يتجوز بقى عيله صغيره و... ويبقى ما فيش اي تناسب ولا اي وح... ويرفع كفاءته ب... بعقاقير طبيه عشان يقدر يتعامل معاها لا روح اتجوز واحده من ال... عشان تاخد فيها ثواب طيب يعني هو سؤال يسعى انتباهي الحقيقه يعني هل هذا اعتراض للمراه بتصريح من الله سبحانه وتعالى يعني انها تقول له روح او ما تروحش يعني انا شايف ان دي فيها شيء خاص جدا ب- لا، لا، بتصريح لا، من لا، الله لا، يعني لا، ليست لا، مش لا.
تصريح من هي تقول لا اتجوز ربنا أنا يا اتجوز حبايبي احنا برضو لازم نقول ربنا ادانا متاحات وحريه لابداء راينا وحريه نتكلم وحريه نفكر ده حقيقي.
ما فيش قهر ليس هناك سقف الا فيما يتعلق بالحلال أيوة.
والحرام أيوة.
آه، آه، يعني في الفرض والمطل- في ف- فرض وفي واجب وفي وفي مكم- م- مباح مساحه من المباح عظيمة عشان تديني الحرية أفكر براحتي واختار براحتي مم.
الاختيار ده براحتي مش ب... لا ده ربنا عظيم ده بالنسبه لتعدد الزوجات آه.
ماذا عن زواج المسيار زواج المسيار والله ليس ده زواج وزواج صحيح و- وهم اتفقوا تراضوا على ذلك انه مش هيبات عندها يعني الزواج اسمه كان اسمه الزواج النهاري مم.
يعني يروح لهم ب- ده بشهود وبالولي ويروح في بالنهار ويتجوز ويقعدوا مع بعض ويتخلفوا خلاص مم.
زواج النهاري اسمه يعني ولها بس ح- حقوق ولا كل شيء لها كل حاجة مم.
المشكلة في الزواج العرفي انه اذا كان لو بولي ولو بشاهدين مم.
بس انت هتتحملي مسؤولية انه لا يعترف بالابناء ولا وليس لك ميراث مم.
دي قضية خطيرة طيب.
بس
يعني اعتقد ان يعني اللي احنا بنسميه زواج او بنسميه العروسه بالنسبه للنساء بالتالي هيبقى فيها عروسه للرجال
العروسة بالنسبة للرجال ما هياش قهر زي المرأة مم.
طبعا انا بتكلم عن البنت الحرة الطاهرة العفيفة الصالحة آه، وانا عايزة برضه اوجد لها بديل عشان ما ت- الدنيا مش جواز بس مم.
اه اللي هي مش هتقفل يعني اه مش- يعني انا عايزه اقول هرد على الحته الصغيره دي بالنسبه للرجل اذا كان برضو ملتزم و- وظروفه الماديه هي ال- المانع في الحاله دي احنا بندعو الاسر اللي عندها بنات آه، تستقبل وتتقبل هذا الشاب اذا كان قدراته الاقتصاديه لا تسمح له بمتاحات ال- يعني المقبلين على الزواج اللي احنا عارفينها في الحاله دي لازم يتغير العرف بقى وهو اه طب ما هيتجوز بقى اللي عندها كذا 40 سنه 38 سنه 7 وهكذا بالنسبه لبناتي او حبايبي وبحبهم قوي لان بيبعتوا لي رسائل انا بقعد اعيط جنبها صدقيني مم.
تعبر تعبير واحده تقول لي انا بقوم الاقي مخدتي آه، من دموعي آه، ما- يعني آه، مش عايزه اقول شكلها ايه مم.
آه، انا بقول يا حبايبي الحياه مش قاصره على حاجه واحده بس ما ياما اللي اتجوزوا تعبوا في حياتهم وقاسوا كتير و- ومنهم اللي اتطلقوا ومنهم عاشت حياه صعبه وياما اتجوزوا ما خلفوش وياما اتجوزوا كان لهم مشاكل مع اولادهم وياما كان في ولد عاق ويا ولد معاق وحواديت كتير مش يمكن ربنا يحميكي من ده كله وبعدين في حاجه حلوه قوي اسمها البدائل الراقيه دايما كده هقولها لنا ارتقي بقى بال- لان فعلا فاضل دقيقه إحنا لازم ارتقي نبتدي.
بالبدائل مم.
ادخل مع ربي قوي قوي قوي يعني اذا كنت حاسه ربنا حللنا القضيه حضره النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً.
وجهنا ب يعني من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه ليوجد خش في العباده قوي خش في ختم القران وخش في انك بقى تنزلي ال- المؤسسات الخيريه قدمي نفسك كأم عظيمه يعني قدوتك امهات المؤمنين قدمي نفسك لكل خير لكل عمل صالح مم.
هتلاقي نفسك وهتلاقي مم.
حياتك اتملت عندك وهتلاقي بدائل.
نفسك نور على نور مم.
وهتلاقي آه، يعني في الاخر انت كالانجم الزاهره اسوه لسيدات بيت النبوه جميل امين يا رب العالمين بشكرك على اللقاء الجميل ده واعتقد فيه برضو آه، بنات كثيرات يعني اكيد هيبتدوا يقتنعوا ربنا إن- يسعد إن الكل شاء يا الله.
رب ويفرحهم جميعا آمين يا رب العالمين.
ويا رب تكون دعوتي من هنا ان شاء الله توصل كل بيت مم.
وكل رجل مسؤول الامراء الشيوخ الوزراء ال- ال- الدعاة كل واحد مهمته كبيرة قوي عشان يفرح هذه القلوب ونؤكد مشاهدينا الكرام ان بالموده والرحمه سنحيا باذن الله شكرا والى اللقاء
أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيهم ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيهم مين اللي بقلنا كل الناس بتروح وبتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه اهلك عيلتك وولادك ما تكونش نسيهم